الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر والوسواس اصغر في عين نفسك قوي تكبر في عين الناس
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من أحبه واتبع سنته واقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله حطم صنمك كنا تحدثنا في اللقاءين السابقين عن أسباب تضخم الذات ويمكن اتكلمنا الحقيقة في خمس أسباب بداية من الجهل بالله جل وعلا مرورا بالجهل بالنفس ثم إهمال تزكية النفس ثم كثرة الأعمال الناجحة وكنا قد توقفنا في لقاء أمس عند الذبح ألا وهو المدح وختمنا كلامنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الإمام الألباني إياكم والتمادح فإنه الذبح إنك أنت تمدح إنسان زيادة عن اللزوم تطري عليه زيادة عن اللزوم لا تقول الله حسيبه لا تقول لا أزكيك على الله لا تقول أحسبك كذلك أبدا إنما الحقيقة تلاقي الإنسان يعني إسهالات مدح للبشر الأستاذ الدكتور وده بيحصل ساعات أنا مرة كنت مع مذيع في برنامج عارف طريقة المدح لو الواحد محدش من الكبار بينصحه ويقول له يا عم اوعى تصدق الكلام الكتير ده ممكن يتنفخ قوي أنا مع الداعية النجم البرنسيس ال... آه، كلام كتير قوي ايه يا عم اهدى اهدى يعني الموضوع مش كده خالص عشان كده يمكن قلنا ان المدح له ضوابط ده مش موضوعها الحقيقة لكن على الأقل قلنا انه قد نستحث او نستثير كوامن الخير في الناس اذا مدحناهم مدحا منضبطا زي ما اتفقنا قلنا فلان عايز تحببه في الطاعة وانت شايفه من الناس اللي بتصلي لكن قاعد على قهوة بيشيش ممكن تقابله تقول له أنا أحسبك من أهل الخير والصلاة في المسجد لكن اللي أنت بتعمله ده غلط ده اللي احنا توقفنا عنده امبارح وكان سبب من أسباب تضخم الذات كثرة المدح غير المسبوقة ودي مك- موجودة في مجت- في مجتمعنا الحقيقة لأن أبواق النفاق في المجتمع العربي أبواب النفاق كثيرة جدا ويعني و و يعني تجد انها في كل وقت وفي كل مكان وفي كل مصلحة وفي كل شارع وفي كل قناة فضائية أبواب النفاق موجودة على إن اللي بيتكلم ده إيه اوعى مدح زيادة عن اللزوم قوي نقف النهاردة الحقيقة برضو عند سبب كمان من أسباب تضخم الذات وعلو صوت الأنا ويمكن السبب ده تلاقيه عند أصحاب المكانة أصحاب النفوذ حتى لو كان نفوذه صغير يعني تخيل ان انا ممكن اتكلم بدءا من حد بيحكم دولة مرورا بسكرتير وزير بمدير مكتب رئيس وزراء باللي بيقدم الشاي اللي مش عارف ايه الاماكن دي اللي انت بتشوفها دي لما بيكون صاحب النفوذ والمكانة ده الحقيقة ما بيلاقيش حد يقول له انت غلط تخيل يعني رئيس مجلس ادارة شركة ما حدش بيقول له ان السياسة اللي انت عاملها دي سياسة فاشلة محدش قادر يقول له ان الكلام ده الحقيقة انا شايف انه هيأخرنا مش هيقدمنا الكلام ده هيقلل الانتاج مش هيزوده قس على هذا في كافة المستويات اللي ماسك جريدة واللي ماسك وزارة واللي رئيس مجلس إدارة محليات تجد انه صاحب النفوذ مساحات الاعتراض عليه من الآخرين بتكون صغيرة قوي يعني تلاقي واحد يقول لك يا عم خلينا ناكل عيش أنا مالي اهو هيمشي ويجي ويغور في 60 داهية انما انا هقعد اوجع دماغي وفاجئ ان يقعد يحطني في راسه وبدل ما اترقى اقعد لا خلينا يا عم ايه اللي بتعمله ده فل ده احنا مفيش احسن من كده فمساحات الاعتراض الصغيرة ولا يجد من يجترئ على ان يعترض على سياساته بيوصلوا احيانا ان لم يتقي الله لو ما كانش بيخاف ربنا الى مسألة تضخم وثن الان عنده يعلى جدا وين- ويعني يتعاظم في نفسه جدا ويرى أنه الأذكى وأنه سياسته هي الأرجح وأن تفكيره هو المنطقي وأن رأيه هو الم- المصيب دائما وهكذا وعشان كده عايزين نشوف بقى ناخد بالنا من النمرود ما هو النمرود ده كان مثال مثال للناس اللي ما عرفتش آه، ما لقاش حد يوقفه عند حد ولا يعترض عليه خلاص فلولا ذلك ما ادعى الربوبيه ملكه بص بقى القرآن قال لك الكلمة دي ملكه دون وجود النصحاء الذين يخشون الله الذين آه، يعتبرون أن الدين النصيحة الكلام ده كله هيبان قدام يعني ملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يبقى كان ملكه سبب رئيسي في أن وثن الأنا تضخم جدا ومساحات الاعتراض قليلة جدا وزي ما اتفقنا أن شخبطة سعادتك دي تخطيط لمستقبل الأمة والوزارة والمصلحة الحقيقة إن حضرتك قبل ما تيجي كانت الوزارة إنجازاتها قد كده إنما لما جيت بقت قد كده طيب خلاص إيه اللي هيمنع إنه وثن الأنا يتضخم في نفس هذا ومن ثم حل- حلقط من النقطة دي نقطة النفوذ دايما أصحاب النفوذ كده عشان كده عايزين دايما نقول إن كل صاحب نفوذ إذا نجح إذا نجح وتفوق بفضل الله هتلاقي ليه مستشارين أمناء وربنا لما يريد بصاحب النفوذ والمكانة خيرا يقيض له المستشارين الأمناء النصحاء لوجه الله سبحانه وتعالى زي ما هنشوف دلوقتي إنه من ضمن الحاجات اللي بتعلي صوت الأنا ها وده آه، عاملين في عامل يعني عدم وجود النصحاء وقلة مخالطة الأكفاء عدم وجود النصحاء ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا الحقيقة ان احنا عندنا في الاسلام حاجة مهمة جدا اسمها النصيحة والنبي خلاها دين دي مش آه، احنا حولنا نصيحة ل- لكومبليمون عارف المجاملات هي كده لا الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم لما مش هتلاقي ناصح أمين هتروح في داهية ولازم تلاقي نفسك عليت لما تكون وزير في مكان ومفيش مستشار أمين يبقى حاسس بنبض الناس وينقلهولك هتفشل حتى لو بدأ أنك ناجح حتى لو زورت لك أرقام أنك ناجح لما تكون آه، آه، داعية داعية ملكش مستشار ناصح المؤمن مرآة أخيه يحوطه من ورائه ويكف عنه ضيعته يقول له لا انت تجاوزت النهاردة في كذا لا انت قلت حديث ضعيف لا الحقيقة انت عقديا الدنيا كانت تفلتت منك في, في الخطبة بتاعت النهاردة او في الدرس او في الحلقة بتاعت النهاردة انما انت تفاجأ ان مفيش نصحاء لله سبحانه وتعالى ليه غطى احيانا الحب والمشاعر على انك انت تبص على اخوك بعين النصيحة الخالصة لوجه الله وزي ما قلنا قبل كده النصح من الأقران سواء كانوا في نفس المجال في الإعلام في الدعوة في الكورة قد يعتبره صاحب الأنا نوع من أنواع الغيرة ولذلك هتاخد بالك من حاجة حلوة قوي تعال شوف عمر بن عبد العزيز علشان تعرف نجح ازاي عنده مستشار اسمه رجاء بن حيوة ناس ناس عالية بيوقفوا الحكام عند حدودهم والأمراء عند حدودهم تذكرة بالله جل في علاه عمر بن عبد العزيز كان عامل وظيفة وظيفة زي اللي احنا بنشوفها في الجرايد وزارة الخارجية تطلب كذا ووزارة ال- اللي مش عارف ايه تخيل بقى ايه الوظيفة دي واحد في مجلس الحكم معاه قال له انت تخليك قاعد كده فإذا ما وجدتني غضبت اجذبني من ثيابي وقل لي يا عمر اتق الله إنك ستموت يا عيني يا عيني على النصيحة دي اتق الله إنك ستموت تتقل لرئيس وتتقل لوزير وتتقل لإعلامي كبير وتتقل لمدير شركة وتتقل لرئيس مجلس إدارة مستشفى وتتقل لداعية اتق الله إنك ستموت مفيش داعي تميع الدنيا مفيش داعي تخرج عن جادة الطريق مفيش داعي تتبع غير سبيل الأهل السنة والجماعة مفيش داعي تعمل كذا هي وده اللي احنا عايزينه ده اللي احنا عايزينه هو انا النهاردة ازعل لما اكون قاعد وبقول حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب لاني انا ما اعرفش ففوجئت ان في اخ ناصح يجي يوقفني عند حدي يقول لي على فكرة انت قلت امبارح حديث مكذوب على النبي راجعه كويس من فضلك ساعات جنون العظمة عند الداعية المشهور ده تفاجئ انه بعد حلقتين ثلاثة يقول نفس الحديث يا عم بنقول لك ده ضعيف وموضوع طب حتى أشر إلى أنه ضعيف قل ضعفه أهل العلم لكن معناه صحيح لكن له شو... أقول أي بس ما تبقاش جريء كده ما تبقاش جريء كده أما تيجي تكلم واحد من, من, من بعض الدعاة والله ده بيحصل يا أخي أنت قلت ماشي ماشي يجبر ما فيش مشكلة فيه يا عم أنت قلت امبارح ده حديث مكذوب موضوع حديث قدسي موضوع متألف واحد مفبركه ينفع تقول قال الله واحد مفبركه ينفع تنسب قول لمسؤول كبير هو ما قالوش ده انت تروح ورا الشمس اشمعنى مع الله سبحانه وتعالى بياخدك بتاخدك جنون العظمة وتلاقي نفسك ما انتش قادر تنزل وتعتذر وتقول انا اسف امبارح يا جماعة انا قلت لكم حديث ضعيف انا الحقيقة قلت في الحلقة امبارح حديث موضوع انا خطبت خطبة ذكرت فيها واقعة ليس لها اساس من الصحة قلت لكم قصة واهية ايه المانع ايه المانع طالما نصحت انما طول ما مفيش نصحاء وطول النهار والليل ثناء وشكر في الرسائل وفي التليفونات و... ومحدش عارف حاجة الدنيا متلخبطة والدنيا بقت هيصة ربنا يحفظنا ويحفظكم الدنيا بقت هيصة في كل حتة بقت هيصة انت النهاردة بتقعد تلاقي مذيع خلاص انت راجل مذيع بتاع اجتماع وبتاع تقعد تناقش مشاكل الناس ومشاكل المجتمع وتركز على الطريق اللي مش مرصوف والمحور اللي مش مظبوط والإنارة اللي مش كويسة والفقراء اللي في المكان الفلاني لا تلاقي المذيع ده يطلع لي ببرنامج يقعد يتكلم في الدين ويقعد يقلس ويتريق على دي ودي ويقول لك النقاب والحجاب وبصراحة وفي حلقة في برنامجه يقول لك أنا بحب الستات وبحب الجمال وبحب هو هو نفس المذيع اللي بيتكلم في الدين ده هو اللي بيقول لك أنا بحب الستات وبحب الجمال على الهوى قدام الناس فلا يجد من ينصحه يقول له اتق الله ايه اللي بتقوله ده انت راجل مكانتك عالية انما اكتشف انه له من السطوة من السطوة انه لما بيتصل بيتصل بيهز ناس في مكاتبها حضرتك كذا وتلاقي اللي بيكلمه ده ممكن يكون محافظ ومخضوض فايه المانع انه ما ينتشيش ليه وينتفش ليه ويشعر انه الانا عنده عالية ليه وما يشعرش انه اخطأ لما اتكلم في منطقة ما تخصوش مناقش قضية ما يناقشها إلا أهل العلم إنما تقعد النهاردة طول وأنا شايف أنت تشوف إيه أنت تقعد كده تتكلم في الكلام الحلو بتاعك الاجتماعي ده إنما الدين ده تسيبه الناس ذاكرت وتعبت مش كل واحد فتح كتاب بص في كلمتين على كتاب يبتدي يفتي الناس باللي يشوفه واللي ما يشوفوش إنما الأنا بقى تلاقي مشكلة الأنا فلو صاحب المكانة وجد من ينصحه وجد من يقول له الحقيقة رأيك مش صح شوف النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم لما في لحظة من اللحظات تصرف كبشر وليس كرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل النصح وقبل المشورة يعني لما جم في غزوة بدر اختار منزل صلى الله عليه وآله وسلم بص أنا هستنى شوية هقول لكم إيه خلاص دعنا ننسى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم الآن تخيل ان قائد جيش جه قال انا شايف ان احنا نعسكر في المكان ده عارف لو احنا سنة 2009 او في الزمن الحاضر عموما هتلاقي اللي واقفين حواليه يقول لك يا عم انا عقيد خلاص ده شهرين وهيتحط نجمة تاني يبقى عميد هقول له لا وهو اركان حرب هيقرفوني في عيشتي المكان ده كويس يا جدعان ده يا فندم يعني ايه الاختيار ده ايه الاختيار والجمال ده احسنت يا فندم حتى لو الجيش هيدعس في المعركة انما هو مكان كويس فإذا بك تفاجأ بقى أنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختار المكان فيجي الحباب يقول له يا رسول الله ده وحي ولا الرأي والحرب والمكيدة قال له لا مش وحي ده الرأي والحرب والمكيدة قال له طب أنا أعتذر هذا المكان مش كويس مش هو المكان المظبوط ويشير على النبي صلى الله عليه وسلم الله بيقول للنبي كده فاعف عنهم واستغفر لهم ده بيتكلم بيكلم النبي مع مين يا جماعة بيكلم النبي مع المجموعة اللي سببت هزيمة أحد فاعفو عنهم واستغفر لهم طب دول سببوا الهزيمة لسه مش مشكلة غلطوا إنما وشاورهم في الأمر يبقى النهاردة لما تلاقي نفسك مفيش مخالطة أكفاء كل اللي حواليك انت حاسس ان انت فوق مستواهم وهم دونك في المستوى طب انت هتتعامل هتسمع لنصيحتهم ازاي تلاقي واحد واخدها كده يا جماعة أنا بقالي 50 سنة في الوزارة بقالي 30 سنة في الوزارة بقالي 20 سنة في ال- مش عارف مثلا في المستشفى دي يجي واحد ابن امبارح يوجهني نصح ويقول لي انت حضرتك كده بتعمل حاجة هتسبب خلل او هتعمل ضعف في الانتاج هو ده اللي بيحصل هو ده اللي بيحصل ولذلك النهاردة احنا في امس الحاجة حتى الدعاة انفسهم لان النبي اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم ان ننصح محتاجين ان حد ينصحنا محتاجين ان احنا ما نركبش برج الاستاذ ليس كل من ظهر في فضائية يعظ الناس يظن نفسه انه قاعد على منصة الاستاذ وان الناس اللي تحت منه دول من الدهواء والعمل اللي ما يعرفوش حاجة يا عيني لا ربما يكون انسان جالس الان يشاهد البرنامج او مش بيشوفوش قاعد في اي مكان في الدنيا افضل الف مرة ويساوي ألف داعية قاعد بيتكلم في الإعلام الإعلام عمره ما كان مقياس لأنك أنت داعية ناجح أبدا الدنيا رطرطت ده هم قرشين بتدفعهم في مكان وبتعمل قناة وخلص وخلصت تطلع تقول اللي أنت عايزه وبمزاجك وتستضيف اللي أنت عايزهم وتقول آرائك وقناة فضائية بس فالقصة كلها محتاجة النصح إن إحنا دايما نراعي بعد بكلمة اتق الله عمر بن عبد الله عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قبل هذا النصح واحنا قلنا قبل كده ان حذيفة بن اليمان قال له لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا فيرد عليه عمر بن الخطاب مش يقول له انت بتكلمني انا ها انت بتكلم الحاكم بتكلم رئيس الجمهورية بالشكل ده ايه اللي انت بتعمله ده وما قامش الرعية اللي قاعدين في المسجد من الصحابة لانهم متربيين ما طبلوش وصوتوا وزيطوا بقى لا إنما قال عمر لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها يبقى انا ما فيهاش الخير لو ما سمعتش النصح وانتم ما فيكمش الخير لو ما نصحتونيش ده, ده, ده ابو بكر الصديق في بداية خطبته العصماء للأمة المسلمة طلب منهم المعونة والنصح أعينوني ما أطعت الله فيكم تخيل بقى ان حاكم طالب من الرعية كده أعينوني ساعدوني يا جماعة ساعدوني أعينوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم أبدا مفيش طاعة مفيش طاعة في المعصية ولذلك لما يعمل عمر بن الخطاب استبيان استبيان أيام عمر زي اللي بتعمله أمريكا دلوقتي أو ما بيمسك الرئيس الأمريكي الحكم يقعدوا بعد ست شهور استبيان وبعد عشر شهور استبيان ويشوفوا أسهمه بتطلع ولا بتنزل يمشي عمر بن الخطاب ويسبق الدنيا كلها طالب إيه؟ طالب نصح الرعية فيستفتيهم أتراني لم أخن الله ورسوله فيكم؟ أتحسبون أن الله راض عن عمر تفتكروا كده طيب يدور عن نصح وكل الصحابة يدوروا عن نصح ولذلك يا جماعة الخير آآ آآ لما خرج مرة عمر بن الخطاب على المنبر قال أيها الناس اسمعوا فأم واحد يعني يقال أنه سعد بن أبي وقاص ويقال أنه آه، سلمان الفارسي اللي أنا كنت عارف أنه سلمان الفارسي الحقيقة قال لا سمع ولا طاعة ليه ليه لا سمع ولا طاعة وانت مين ده انت مش من قريش كمان ده انت راجل فارسي راجل جاي من فارس تقول للحاكم لا سمع ولا طاعة ليه يا سلمان لا سمع ولا طاعة قال له لانك انت القماش اللي جه وزعته ها اديتنا كل واحد حتة عمل منها توب وميزت نفسك بحتتين لأن كان عمر رجل طوال كان طويل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فإذا بعمر يجول ببصره يمنة ويسرى في المسجد فوجد ولده عبد الله فقال له يا عبد الله أجب عمك جاوب عمك سلمان فقال إني أعطيت نصيبي من ثوبي لأبي ليكمل ثوبه لأنه كما تعلمون رجل طوال رجل طويل يوم سلمان هو ده النصح هو ده النصح هو احنا النهارده الاختلاسات اللي بنشوفها في الشركات بتيجي منين يعني منين لما يجي يقول لك مش عارف القبض على اتنين موظفين عمالين يسرقوا بقالهم 3 4 5 سنين لحد ما سحبوا من فلوس البلد 30 40 مليون جنيه واتمسكوا في اخر لحظه مفيش نصح مفيش نصح اوراق بتعدي بتتستف كله بيمضي وكله خايف والبعض ال- الحاشيه المقربه من رئيس مجلس اداره الشركه بيشفط معاه ومشيت مفيش نصح يخاب بقى النهارده يعني تلاقي واحد يتصل بالتليفون يقول لك والله ده انا عندي في المصلحه بصراحه والله بيتصل بالتليفون يقول كده عندي في المصلحه ال- الحقيقه المدير بتاعي عنده استعداد يشفط في كرشه اموال قارون عارفين قارون اللي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبه قليل القوه عنده استعداد يشفطها في كرشه وانا عارف بس مش عارف اعمل ايه مش عارف تعمل ايه ليه مش عارف يعمل ايه خايف خايف لان ما عندوش ثقه في الله لو عنده ثقه في الله هينصح يقول لا فتضطر تقول له يا عم اكتب جواب للمسؤول اكتب جواب للجهاز المركزي للمحاسبات قول للناس ان في سرقه في المصلحه اللي انا فيها ما تخافش ما تخافش ادينه النصيحه اتحرك تعالوا نشوف آه، آه، فرعون فرعون ده مين اعترض عليه كل الحاشيه اللي عليه كانت كانت بتطبل وتزمر يسب إله موسى موافقينك يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات عينيا رقبتي يا فندم قول أنت عايز إيه مش احترم نفسك لا ما أقدرش أعمل كده لا معاك مفيش نصح فوصل في النهاية كنا عارفين في مثل كده كان يقول لك إيه عارفين فرعون ده اتفرعن ليه ها لأن ملقيش حد يرده هو ده ملقاش حد يقول له حرام وحلال غلط وصح ما ينفعش لا فراح واقف قال لك الله الناس بتنزل على رأيي وانا رأيي الصح وانا كل حاجة بقولها هي المظبوطة والحاشية اللي حواليا ما فيش حد قال لي بيم طب يلا يا جماعة ما علمت لكم من إله غير وش كده وش كده ما علمت لكم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وفي سورة أخرى وقف يقول أنا ربكم الأعلى مفيش نصح الرجولة من صفات الرجولة انك تكون ناصح امين دي ده منهج انبياء ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم ها وانا لكم ناصح امين ناصح مش عايز حاجة فلما ما فيش نصح لازم تلاقي البني ادم يبقى زي البالونة خلاص انا الاذكى انا ال- رأيي هو السديد رأيي هو الصائب فتوتي ما تخرش المية مفيش نصح تعالوا شوفوا سفيان الثوري لما دخل على أبي جعفر المنصور في منى يعني تخيل ان في صاحب قناة فضائية مثلا ها عامل عري و- وحاجة كده مفيش وحد من المقربين منه جدا الملاصق ليه ما يجيش يقول له يا فندم يعني ويكون ويكون ناس جوه ايه وناس محترمين وليهم مراكز بس يقول لك اديني بهبيش لي 15000 من القناه تولع انا مالي ما يجيش يقول له يا فندم مثلا في اعلانات ما ترضيش ربنا موجوده جوه القناه اعلانات على منشطات جنسيه ولا اعلانات كلها عري وتبذل ولا اعلانات عن حاجات ما ترضيش ما فيش ما له- حدش له دعوه بحاجه فطبعا طول النهار والليل لانه ال- النصح حتى من المشاهدين لك أن تتخيل يعني هل جلس مشاهدون ذات مرة يخافون الله راحوا باعتين ال SMS اللي تحت ده بدل ما بنموت فيك يا فلان وبنحبك وبنعشقك يا فلان يبعتوا يقولوا احنا مش راضيين عن اللي بيتعرض ده لما القناة تلاقي إحصائية بتتكتب تحت كده فصاحب القناة مش هيتنفخ قوي لفوق ويفتكر انه نتيجة الإحصائيات ان قناته متشافة ان هو كده في الطريق الصح أبدا أبدا ولذلك يا جماعة بصوا بقى دخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور في منى في خيمة فسلم عليه فأبو جعفر ده, ده, ده أمير قال ارفع لنا حاجتك يلا عايز ايه طبعا طبعا أبو سفيان الثوري ما كانش زي حالاتنا بطني وبتاع مصلحة وعايز سبوبة لا ده راجل بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى فقال له اتق الله فقد ملأت الأرض جورا وظلما فأبو جعفر اتخض راح موطي راسه كده ثم رفعها قال ارفع لنا حاجتك قال له إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا فاتق الله المكان اللي انت قاعد فيه ده ما وصلتلوش إلا بسيوف المهاجرين والأنصار تسيب عيالهم كده يموتوا من الجوع أوصل إليهم حقوقهم فطأطأ رأسه فقال ارفع لنا حاجتك قال طيب خلاص بقى اجيب له اخر حاجه خالص قال له حج امير المؤمنين عمر وراح جايب الراجل اللي معاه المسؤول عن الخزانه بتاعة البلد قال له كم أنفقنا قال له 15 درهم ممكن عمر يقول له مش كتير 15 درهم دول مش كتير ها وأنا أرى أمامي أموالا لا تطيق الجمال أن تحملها دي كانت نصيحة عالم عالم بين قوسين اسمه سفيان الثوري لحاكم فالنصح مش وحش محدش قالك لازم تكون فظ في نصيحتك محدش لازم قالك تكون جلف في نصيحتك محدش لازم تكون قالك تكون قليل الأدب في نصيحتك إنما زي ما اتفقنا بقدر المستطاع اتحرك في النصح بلطف وبرفق واحنا شايفين برضه هو سفيان الثوري ده لما قال أتدرون ما الرفق قالوا له إيه هو الرفق قال أن تضع الأمور في موضعها الشدة في موضعها واللين في موضعه السيف في موضعه والصوت في موضعه بس في النهاية في نصح في محاولة لتغيير الواقع مش ممكن أفضل سايب واحد يفضل يقول ويتكلم حتى لو كلامه غلط لحد ما يغرق المركبة اللي احنا فيها ومفيش نصح فلازم صنم الآن يعلى جواه ولازم يعرف ما انت ما بتقولوش الحقيقة ما بتقولش يا فندم الموظفين معترضين على سياسة الشركة ما بتقولوش كده مع انك انت مدير مكتبه ومستشاره ايه الاخبار يا صبحي فندم ال- الوزارة تحت ال- ال- الموظفين تحت ما شاء الله يعني بيقولوا ونعم الاختيار هذا الرجل انه يمسك هذه الإدارة أو هذه الشركة الحقيقة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وتلاقي أرباح بتتصرف وشركة خسرانة ما سمعتوش عن الكلام ده وسمعتوه اقروا الجرايد غزل والنسيج ومش عارف ايه شركات ابتدت تتباع تجيب ملايين واسمنت خسرت خسرت وكانت بتصرف ارباح للموظفين لان مفيش ناصح امين طلع لرئيس مجلس اداره أن- قال له انت خطا فتعاظم في نفسه وظن انه اذكى رجل اقتصاد في العالم وانه لا يستطيع الناس ان ينزلوا ان ينزلوا عن رايه الا لانه رايه الصائب ورايه السديد وفكره العالي ومنطقه الكويس مصيبة يا جماعة لما يختفي النصح بيعلي صنم الأنا عند المذيع وعند اللعيب وعند الدكتور وعند المهندس وعند الداعية الله أسأل أن يرزقنا بمن ينصحنا فيه خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه ونشوفكم بكرة على خير السلام عليكم
يعدي مين قال الدنيا سكة سفر والعمر بيعدي اوعى تقول للبشر في الدنيا مين قدي واما الشيطان يفتح بيبان الكبر